ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله متحركة الدنيا ما لها من ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بقول الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله أسأل كما جمعني وإياكم بنية طيبة على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة نعلن أحبتي في بداية الأمر هذه الكلمات وهذا الحداء لعله يكون سبب في فرش الأرض وتمهيدها لاستقبال ما نقول اسمع أخي وحبيبي قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن اللهم اجعلني وإياكم من أهلها أو في المهالك هالك اللهم نجنا من كربها وهولها إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنوان حديثنا اليوم نداء لأصحاب البدعة أو من يروجون لها أو تجارها أقول لهم كفاية بدعة يا ناس كفاية بدعة والله ثم والله لو رأى الإخوة الأفاضل أهل الإسلام في الحرمين حين اجتمعوا حولنا من كل حدب وصوب ولعل الإخوة الآن الذين كانوا قد حدثونا ينظرون إلينا ويجلسون ويستمعون إلى حديثنا منهم من حدثني ولا أحدد البلاد إنها من البلاد الإسلامية الواسعة منهم من يقول يا أخي والله العظيم القناة بتاعتكم أو القنوات الإسلامية الصحيحة عملت فينا فعل وعمل عظيم جدا إنها صححت العقائد وأخرجت الناس من البدع حتى إنه بيقول كانت فيه ناس بتنذر لغير الله وتتمسح في القبور وتعظم الأولياء لدرجة إنهم كانوا يعتبرونهم يضرون وينفعون فقالوا بعد أن انطلقت القناة يعني سنة أو سنتين بالأكثر سبحان الله رب العالمين قالوا أصبح الأمر يسير على أهل العلم مجرد أنهم يقولوا يا أخوانا سمعنا العلماء بيقولوا كذا إحنا نقول نعم ولا بيقولوا سهلتوا علينا كان الأول جدل وما نقدرش نجيب لهم الأدلة لكن بحمد الله وفضله المنهج السليم يأتي إلى أصحاب القلوب السليمة فينطلقون على سنة النبي محمد بعيدا عن البدعة أنا كنت سميت الحلقة اسم لكنه كان قاسي شوي احمل الأسفار ولا تكن مثل الحمار لكنني غيرت الاسم حتى لا يفهم المنطوق بالخطأ فقلت احمل الأسفار ولا تكن من أهل النار حبيبي في بداية الأمر إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض لابد أن نتفق أن العلم علم شيء جميل إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها ركز معايا وهقول لك وحد الله وصل برضه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة زي المية الواحدة الجميلة اللي بتنزل من السماء ماء طاهر ينزل من السماء مبارك ثم بعد ذلك تأخذ منه النباتات مع اختلاف أنواعها كل نبات يأخذ من المية مية حلوة وطهرة وجميلة الورد ياخد من المية ويفضل ورد وريحته حلوة والصبار ياخد من المية يفضل صبار وريقه مر كذلك العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة اللهم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من أهل التعقل والعقل بما يأتينا من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله إن العلماء في خطبهم ودروسهم التي سبقت هذه المحاضرة أصلوا أصولا وردوا على من أخذ المسلمين من البسطاء الذين يحبونه على فوهة بركان مدمر لكن سبحان الله ليس فحسب بركان مدمر يشتعل نارا إنما أخذهم إلى بحر عفن من البدعة أخذهم إلى بحر عفن من البدعة ولا أقول على ساحله أو شاطئه إنما أغرق الناس أنا أقول ما أعلم وما جاءني من اتصالات لأن الناس كثيرا كانوا قد خلصوا أنفسهم من التمسح بالقبور والنذر لغير الله عادوا الآن يروجون لاسطوانة الآن تنتشر تنتشر هذه الاسطوانة والناس يقول انصح هذا الأخ في السر أي سر هذا أي سر هذا وقد أرسلت له أنا من حوالي شهرين كم ستة أشهر تقريبا أخ فاضل على السنة ويعلم في الحديث وجلس معه فأعلن له أنه لا يحب أهل السنة هؤلاء أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسرار سأترك هذا الأمر للرد في الحلقة القادمة وسأتي بالأدلة التي تؤكد المخالفة للسنة واتباع أهل البدع لكنني الآن أقول أنا لا أرد على البشر إنما أدافع عن سيد البشر فلا يعنيني أحد أنا لا أرد على البشر إنما أدافع عن سيد البشر كفاية بدعة يا ناس كفاية بدعة اجمع الكتب حولك اجعلها عن يمينك وعن يسارك اجعلها من أمامك ومن خلفك بل اجعلها على رأسك هذا تمدح به هذا تمدح به سبحان الله نحب أسلوبك في الدعوة والله يشهد على ذلك أحب أسلوبك في الدعوة لكن إذا كان الأمر يتعدى التحدي لله وللرسول ثم يأتي العلماء الأفاضل الأكابر ويتكلمون يعني علامة الأمة وأستاذ الجيل فضيلة الشيخ محمد حسان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا ثم بعد ذلك أسمع العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيل الشيخ مسعد أنور ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيل الشيخ خالد عبد الله ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيل الشيخ مازن السرساوي ثم بعد ذلك ترد على هؤلاء جميعا وتقول عندي من آخذ منهم أنا أقول شيئا بسيطا أحترم من تأخذ منه بل إنني سآتي بكلماتك أخي الحبيب إلى الآن أنت أخي الحبيب لأنني أحسن الظن فيك حتى الآن كلماتك, كلماتك هذه التي آتي بها انطلقت على لسانك لوصف لأحد العلماء الذين يحضرون لك هذه المحاضرات قلت أخي وحبيبي أولا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي قلت هذا الذي يحضر لك هذه الكلمات عيني ما شافتش زيه عيني ما شافتش زيه من أهل العلم الثقات التقال وأنا عيني شافت كتير حضرتك بتقول كده عيني ما شافتش زيه وأنا عيني شافت كتير حد من أهل العلم الثقات الثقال سبحان الله أنا عاوز أجيب النص في كل العلوم عيني ما شافتش زيه في كل العلوم لغاية أصحاب هذه العلوم سواء في القرآن أو الأحاديث أو في الفقه أو في أي حاجة ولا في الأدب ومراعاة تأديب التلاميذ قبل علمهم أو قبل تعليمهم ولا في القدوة تشوفه حضرتك بتقول عنه كده تشوفه تتعلم من لحظه قبل لفظه تتعلم من تصرفاته قبل معلوماته وعمره ما علمنا ننتقص من حد وعمره ما علمنا ان احنا نقول هذا لم يثبت لاننا ما قريناش كل العلم وبعدين دعيت له قلت ربنا يطول في عمر الشيخ ويحفظ الشيخ ويعلمنا من ادب الشيخ انا معاك وهقول امين بس بشرط اعرف مين الشيخ انا لا اخجل ان اتحدث بالعلماء الذين يعلمونني ويصححون اخطائي بل احيانا اوقظ الواحد منهم من نومه حتى اساله اساله في مساله انا لا اخجل ان اقول العلماء وانا اقول لك الان اتحداك حبيبي انك تقول اسم العالم على الهوى انا بقول لك اتحداك أتحداك إنك تقول اسم العالم اللي بيحضر لك على الهوى اللي أنت بتقول فيه الصفات دي كلها أنا بتحداك ليه عشان لما تقوله يبقى أنا خرجت خير للناس كلها إنهم يتعلموا من هذا العالم اللي بيحضر لك المحاضرات بتاعتك أخي وحبيبي عشان أنا كمان أتعلم منه وأول ما هتعلن اسمه وأقتنع أنه على منهج أهل السنة والجماعة أو على الكتاب والسنة من غير ما نسمي أهل سنة وجماعة أو بياخد بالأصول زي ما حضرتك بتقول والأصول عندنا كما تعلم وعلمتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس اعلن اسمه على الهو ولا بتخجل أنا أعتقد أنك حسن ظني فيك أنك أعلى من كده الحلقة الجاية إن شاء الله هنسمع اسمه حبيبي الكلام له ميزان وأقول احمل الأسفار وبقول لنفسي الكلام ده شيل الأسفار يا أيمن يا صيدح ولكن اتق العزيز الجبار ده أنا بقول الكلام ده لنفسي ولا تأخذ الناس ببدعة إلى النار ولا نجعل الناس أو أحد من الناس كالأنبياء والمرسلين في عصمة من الخطأ لما العلماء رد علينا وأحيانا كتير جدا الناس بترد عليا وبتقول لي يا فلان انت غلطت في كذا اقول له سمعا وطاعة ما اجيش اقول له قال فلان ابن فلان بقول مرجوح هتقول لي قول مرجوح ما انا رديت على الكلام ده في الحلقة ايوه نعم انا عارف انك حضرتك رديت بس انا بعيد الكلمة تاني لان حضرتك جعلت الامام احمد بن حنبل على حالين اما ان يكون معصوم من الخطأ وده خطر كبير جدا جدا لا احد يعصم الا الانبياء والمرسلون بعصمة الله لهم وإما أن يكون هو بشر مع أنه إمام أهل السنة وخلي بالك لما يجي قول الإمام أحمد بن حنبل أو لغيره من العلماء الأفاضل سبحان الله مرجوح ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كلنا إن ما فيش حد من البشر معصوم من إنه يغلط أو يعلى رأي على رأيه في منطقة ما صحيح هي الأمر قليل جدا أن تجد قول مر- مرجوح للإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية لكن ده سنة جعلها الله في الخلق ليعلم الناس أن ما حدش معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون يبقى لما يجي واحد يقول لك هات لي الدليل على قول الإمام أحمد هتقول له أنت تطلب الدليل من الإمام أحمد نعم ولماذا استوقفت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وردته وكم من الصحابة يرد بعضهم بعضا وهم الصحابة طب ده أنا هقول لك على حاجة حلوة جدا هتصلي على النبي برضه ونوحد الله سبحانه وتعالى يعني احنا ما بننكرش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عاوز أقول لك حاجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أين أنت يا عمر أعتقد أعتقد يعني في نفسي كده لو أن عمر بن الخطاب موجود ما كنتش أنا قعدت القعدة دي أبدا آه كنت زمان جريت على بيتي قعدت في ركن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جلس في بيته يوما فجاءه صحابي ركز معايا صحابي ما توحد صحابي من الصحابة جاء يطرق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فلما طرق الباب ثلاثا لم يجد من يرد عليه جوابا فانصرف أنا أشرح الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم وخلي بالك كل ابن آدم خطاء ممكن أنت تنسى حاجة خلاص ده النسيان ده حاجة تانية وأنا أنسى حاجة ماشي يا سيدي عدى ليا لكن إن إحنا نعاند مع وجود الثقات من أهل العلم وإحنا بنعلن أسمائهم من غير خجل فاسمع يا حبيبي عمر بن الخطاب في بيته أعتقد أن الكل يعرف عمر في بيته رضي الله عنه وأرضاه فجاءه صحابي من صحابة رسول الله فطرق عليه الباب فلم يرد من في البيت فانصرف الصحابي فلما انصرف الصحابي أرسل عمر بن الخطاب في أثره حين سأل عنه من كان بالباب قالوا أبو موسى الأشعري فأرسل عمر في أثره هاتهولي فلما عاد قال ما الذي جعلك انصرفت انصرفت ليه ما الذي جعلك تنصرف قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ايه هو قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع والله العظيم الناس بتضيع الخير من نفسها ببعدها عن سنة النبي محمد تبادي سنة من السنن غائبة بدل يا حبيبي من طلع بدع وشيء مستحدث على غير مثال سابق في ال- في ال- في الدين من من من طلع السنة دي نبينها للناس خلي واحد جاي لك كده وقول له ارجع لو ما رجعش قول له يا اخي ده ده في سورة النور وسنة النبي محمد ارجع وبعدين اتبع سنة النبي وقلبك راضي ونفسك مطمئنه لأن ما تعمل كده والله الخير يجيلك الاستئذان ثلاث واحد اتنين تلاتة فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع وبرضه أنا بهيب بال- بالأحبة الكرام لما يتصلوا بالتليفونات علينا يا ريت لما يضرب مرة والتانية والتالتة يعتبرها زي الاستئذان بالظبط يبقى يقفل بقى شوية خلي بالك أقول لك اتباع السنة يجيب لك فايدة هضرب مثال في النص قبل ما أقول لك الحكاية عن عمر بن الخطاب والكلام ده في الصحيح واحد من حبايبي أكبر مني سنا بحوالي خمس سنوات كنت في البلد عندنا في أتميدة في ميدغمر وبعدين الدنيا بتشتي كده فاحنا عندنا بقى طبعا كالفلاحين الأرض لما بتنزل عليها مية أجارك الله فكنا بالليل بعد صلاة العشاء الأخ كان قال لي أنا هجيلك عشان أزورك الساعة مثلا يعني 8 ونص في الشتاء فجالي هو 8 ونص وثلاث دقايق فانا واقف في البلكونه البلكونه بتاعتنا في عرض الشارع شويه كده فجاي اللي عمال يتعكز على عكاز والنور طافي والطينه سبحان الله وعمال يقول لي افتح قلت له لا ارجع قال لي يا شيخ قلت له اتاخرت ثلاث دقائق قال لي يعني ايه ارجع ده انا جاي لك من حته فلانه قلت له ارجع انت مش حافظ القران قال لي ايوه قلت له اقرا سوره النور اذا قيل لكم ارجعوا قال لي بس خلاص خلاص قلت له انت زعلان قال لا والله ده تطبيق هرجع سلام عليكم في صلاة الصبح على طول قابلني فلقيت جاي منشرح الصدر سبحان الله لأنه هو ماشي في الطريق خلي بالك حصل له حاجة عجيبة جدا راجع مطمئن لسنن النبي محمد لأمر الله سبحانه كان فيه واحد متخانق معاه واكل عليه 3000 جنيه وهو راجع قابله الراجل في الطريق كان راجل كبير في السن ماسك عكوز كده فبقول له واد انت رايح فين يا ابن فلانه قال له كنت عند الشيخ ايمن وبعدين قال لي كذا كذا فرحت راجع لان دي في سوره النور و... وسنن النبي محمد قال له يالا وانت مش زعلان منه قال له لا ده النبي قال لنا كده قال له طب انت محترم اهو يا يالا تعالى يالا قال له رايح فين قال له اقسم بالله لا تيجي البيت دلوقتي تاخد الفلوس بتاعتك وراح مديله الفلوس بتاعته فرجع الصبح كده بقول له اوعى تكون زعلان مني يا حبيبي اوعى يا ابو محمد تكون زعلان مني قال لي ازعل ليه ده جبت ملا قلت له ايه اللي حصل قال لي يا اخي والله رايح بصدر منشرح تطبيق اللي قال الله قال الرسول قال له قلت له إيه اللي حصل قال لي كذا كذا كذا فلوس كانت ضايعه ربنا بعتها لي قلت له هو كده بالظبط من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سيب الحاجة ديت إذا كان المقصد منها إنك تنتصر لرأيك لا أنصر نبيك إذا كان المقصد منها إنك تعلو على أقرانك أقسم إن أنا بحب أسلوبك أقسم بالله طبعا إن أنا بحب أسلوبك وجميل ما شاء الله وهتبقى جميل أكثر وهت... ومش هتقف عند حد معين طالما ستعود إلى سنة النبي محمد وإني لأحسن بك الظن حتى الآن أخي الحبيب سيدنا عمر بن الخطاب جالس في بيته فطرق عليه الباب طارق ما ردش سيدنا عمر فاستأذن الصحابي وسار ومشى قال من كان بالباب قالوا أبو موسى الأشعري فأرسل عمر في أثره فعاد الصحابي الجليل أبو موسى فقال ما الذي جعلك تنصرف قال سمعت من رسول الله حديثا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع قال له سمعت من مين قال له من رسول الله قال له آه بشرح لك أنا المعنى وأنت بتقول لأيمن صيدح أنا ما بعرفش حاجة أنت بتقول لأي حد هتعدي كده أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني إحنا بنجد هنا ناس أفاضل أول ما بنخلص يقول لي تعالى في ملاحظة كذا تعالى إحنا عاوزين نش- نشيل كذا تعالى إيه المانع إيه اللي يعبنا إيه اللي يعبنا هو لما قال لي كده بيحوشني عن النار وأنا لما سمعت كلامه سمعت كلامه إن أمشي وراء طريق النبي المختار سبحان الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال ذلك للصحابي قال له سمعت من مين قال له من النبي محمد قال لئن لم تأتني بدليل على صدق كلامك ركز معايا هو سيدنا عمر بن الخطاب لما طلب الدليل من الصحابي وده صحابي وعقدت وعقدتك وأحسبك كذلك من أهل السنة إن إحنا ما نكذبش الصحابة لكن الناس بتدفع بعضها بعض عشان ما تتهدمش الصوامع والبيع عشان الدنيا ما تتطربقش عشان الناس ما تروحش النار عشان أنا بخاف على نفسي وبخاف عليك عشان نمشي على طريق النبي المختار عشان اللي أمرنا بك- بنا- ب- بهذا الأمر الله العزيز الغفار فسيدنا عمر قال له إن لم تأتني بدليل على صدق كلامك لأوجعن ظهرك وبطنك خلي بالك في رواية مسلم ولا أجعلنك عبرة لمن, لمن يعتبر يعني آه، أنا بشرح الحديث فانطلق الصحابي أبو موسى الأشعري حتى وصل إلى مسجد من المساجد فوجد فيه حتى وصل إلى المسجد فوجد فيه جلسة يقال لها جلسة الأنصار فقال السلام عليكم بعد أن سلم قال لهم لقد حدث كذا وكذا وكذا وأريد منكم من يشهد معي أمنكم من سمع هذا الحديث قالوا كلنا سمع الحديث فأمروا أصغرهم سنا أبو سعيد الخدري قم مع أخيك واشهد أمام أمير المؤمنين عمر فقام الصحابي مع أخيه وشهد أمام أمير المؤمنين أن هذا الكلام من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا هنصلي عليه كلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم خلي بالك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله ما رددتك تكذيبا لقولك ولا إحطاطا من قدرك إنما أخشى أن يتقول الناس أو يأتي زمان يتقول الناس على رسول الله من غير دليل واللي هيعمل كده مش هسيبه سبحان الله سبحان الله لو أن عمر بن الخطاب من بيننا الآن تبقى مشكلة لكثير من الناس تبقى مشكلة لكثير من الناس بص يا حبيبي أنا برضو بعلنها تاني قبل ما أخش في مسألة البدعة يعني ان انا ابين البدع مش هدخل في البدع انا ماله مال البدع ربنا يعافينا واياكم كفايه بدع يا ناس ونتبع سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير خجل الحلقه الجايه الله يكرمك قول لنا مين العالم اللي بيحضر لك اكيد احنا كلنا عاوزين نتعلم منه الامر اللي بعد كده كلامنا النهارده عن البدع في البدايه كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وإن للخطأ مفاتيح يفتح أبوابا من ضمنها مفتاح يفتح باب الكبائر ومفتاح يفتح باب الصغائر ومفتاح يفتح باب البدعة وإن باب البدعة بريد الكفر أو بوابة الكفر والزندقة والخروج عن الحق إلى صراط الجحيم أيها الحبيب لكل مسلم الآن يسمعني لا تستمعوا لمن يتبع الهوى ولا أقول هذا الأمر على أخي الذي أتحدث عنه الآن لا فإني أحسن الظن به والله يشهد كما قال علماؤنا الأفاضل المخلص الغير منافق الغير, الغير مرائي ما يقصدش أن يسقط أي داعية على منبر محترم أي داعية في نفس السفينة ما يهمناش أنه يسقط بالعكس ده أنا كنت سعيد جدا بأسلوبك لأن فعلا أسلوب حلو جميل أنا كنت بتعلم منه إيه المانع إن أنا أتعلم منك ولسه هتعلم بس بشرط المنهج السليم حبيبي للخطأ أبواب ومفاتيح مفتاح يفتح باب الكبائر وباب الكبائر قد يعد وباب الصغائر يتعسر عده أما باب البدعة فلا منتهى له لأنه لا يحصره زمان خاص أهل البدعة لا يحصرهم زمان ولا مكان ولا جنس ولا لون يتلونون في كل شاكلة ده لصح وده لصح انت حلو واحنا حلوين وكله يمشي وكلها حلوة في الدين مش ممكن مش ممكن وانا بقف هنا عند مسألة البدعة خلي بالكم ان في بعض الناس فهمت من كلام اخي الحبيب واحسبه على غير ذلك ان مفيش حاجة خالص اسمها بدعة يعني اللي بتتمسح في القبر مش بدعة عايز حضرتك تقول على الشاشة ان التمسح في القبر بدعة لان كده الناس بتقول فهمت عقيدة الرجل قول على هوى التمسح بالقبور بدعة والطواف حول القبور بدعة قولها أعتقد دي ما فيش فيها عليها أي خلاف ولا فيها قول راجح ولا مرجوح المسألة هنا يعني يعني هي يعني ما فيش فيها يعني أقوال كثيرة هي معروفة إن ديت بدعة إحنا هنقول إن كلام الأئمة الكبار مش هنجيب بالمرجوح طب التمسح بالقبر الطواف حول القبر هل هو بدعة؟ يا ريت تقول ده على الهوا أنا أتحدى إن إحنا نقول الكلام ده على الهوا طيب النذر لغير الله ما يحدث في الموالد من شركيات الكلام ده كله لازم نفهمه إذا البدعة أيها الأخ الحبيب ويا كل مسلم موحد ويا أبي ويا أمي إحنا عندنا علماء أفاضل وفي منابر محترمة وكل منبر لدعوة الحق محترم ما اقصدش أي منبر بعينه إنما كل منبر لدعوة الحق محترم البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق البدعة لغة في اللغة تعرفها في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق وتعريف البدعة في الشرع أو شرعا هي طريقة مخترعة يراد بها مضاهاة الطريقة الشرعية في الدين ويقصد بها التقرب والتعبد إلى الله يعني مثلا أنا هاجي أصلي عند القبلة المفروض أن أنا بعمل كده الله أكبر أو كده الله أكبر ماشي أنا مش هعمل كده بقى أنا هشتغل شغل الصينيين بعد ما أعمل كده برضه هروح مط- مزود دي بقى من عندي بقى زيادة شنغو هو واشتغل هل هذا يجوز؟ ده ينفع؟ لأن بزيد في الدين خلي بالك الزيادة في العبادة في الدين من غير ان يكون عندنا دليل واحنا قلنا الاصول التي نبني عليها مساله الادله قال الله كتاب الله وقول رسول الله والاجماع والقياس انا بقى بقيس هل القياس بتاعي ينفع مش كل واحد هيعمل ويغير اشياء واحنا هنبين دلوقتي البدع بتيجي ازاي فالأصل أيها الحبيب في القاعدة المتفق عليها عند أهل, الإع- عن- عند أهل العلم الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالإذن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن بالطريقة اللي احنا هنتكلم بها ديت وشنغهوه الأصل في العبادات الإباحة حتى يرد دليل بالم... انا لو واحد يجي يقول لي انت هتعمل كده عشان وهو ديت هو في النبي نهى عن كده هتقول لي ايوه هقول لك هات لي الدليل هتقول لي كل محدثه بدعه اقول لك دي مش محدثه نفضل نجادل اذا في الاصل في العبادات عند اهل السنه المنع حتى يرد دليل بالاذن طبعا الدليل بالاذن هيكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالقياس يا سيدي والاصل في الاشياء يعني مثلا زي الثياب زي الطعام زي الشراب زي ركوب الاتوبيسات زي ركوب السيارات زي طيران في الهواء زي ال... اي حاجه والاصل في الاشياء الاباحه حتى يرد دليل بالمنع لما يجي لنا دليل يقول لك لا ما تستعملش الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم اسمع كده ايات ربنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كل انما عند الخنزير هقول لك لا ما تاكلش ليه لان جه في دليل بالمنع ربنا حرم الكلام ده في القران وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر اقول لك لا ما تشربش هنا بقى الاصل في الاشياء الاباحه طب انت اخترعت فاكهه جديده ما كانتش موجوده خلاص اقول لك كلها ه- واحد هيجي يقول لي الموز حرام حرام ايه يا عم هات لي دليل على انه حرام الفته حرام اللي نفهمها طب تعالى ناكلها لا ده ما- ما في حاجه اسمها فته احنا عمرنا ما شفناها دي لا خلي بالك باللفظ ده ما فيش حاجه لكن حلال الى ان ياتي دليل بالايه بالمنع اخي الحبيب ان اصل الاصول المتفق عليها من سائر اهل العلم ونقل الاتفاق عليها من خلال العلماء الافاضل ابن تيميه والصنعاني وابن عبد البر اللي هي ان الاصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالاذن والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع أخي الحبيب أتوقف وقفة لأن الأصل عند المبتدعة ولا أحسبك منه حتى الآن أنهم يؤدون يعتقدون أنهم يؤدون أمرا شرعيا في عباداتهم أو في تصرفاتهم المخالفة, المخالفة لأمر الله وأمر الرسول وهم يعتقدون أنهم على صواب ولا يعاقبون على ذلك بل يثابون يعني إيه؟ يعني بيعملوا الحاجة وهم مفكرين إن هم مش هيتعاقبوا وهم مفكرين إن هم هياخدوا حسنات كتير جدا أقول لا لازم الواحد يفهم إن في حاجات بنزن عليها بميزان الشرع قال الله قال الرسول فإذا جاء أحد العلماء وجاء برأي راجح على رأي مرجوح ما نقولش انت مين عشان تجيب الرأي ده خلاص طالما الرأي سليم يبقى ناخد بالراجح في هذه المسألة خاصة ان بعض الاشياء اللي انت حضرتك جبتها منها ما هو في الاصل عند بعض الناس مردود ازاي يا شيخ لان الشيخ يعني فلان الفلاني يخطئ احنا قلنا ان كل ابن ادم خطاء لكن ما تقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لو ما صدقناش كلامك ده كلام والله العظيم ما يقوله ايمن صيدح يعني اقل واحد في العلم ايمن صيدح ده ما يقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لمجرد ان احنا نظهر حق مين اللي قال الكلام ده ديننا ما فيش حاجة تحت الترابيزة نخبيه احنا نقول للناس ان ديننا فيه حاجات بتدارى لا يا حبيبنا ديننا واضح وظاهر عندنا موازين نازن عليها ونقول لكل الدنيا لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتسرع وتطرف وتشدد لا تنبذونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد والنسخ نعلم والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد ونصوص وحي الله نتقن فهمها لا تحسبون الفهم كالرأي الردي سبحان الله وإذا تعارضت النصوص فإننا على حسب فهم الناس طبعا وإذا تعارضت النصوص فإننا بآراء سادتنا الأئمة نقتدي لما نجد الحكاية فيها بقى من الأشياء اللي فيها إيه اختلاف والاختلاف رحمة زي مثلا سمع الله لمن حمده بعضهم قال ترجع ايدك مكانها على الصدر وبعضهم قال لك ترسلها ده معاه رأي وده معاه رأي بس خلي بالك مش الاتنين صح فيهم واحد على الحق لكن لما تيجي تاخد بآراء الاتنين جايبين لك أدلة مضبوطة طب ليه ترك الأمر هذا ما هو ده من ضمن الأشياء اللي ممكن نقف عندها وده طبعا مش هرد عليه النهاردة هيبقى فيه ردود في أوقاتها والكلام ده جميل جدا وواضح جدا في مسائل في الشرع تركها الله جل وعلا وجعل الحبيب المصطفى يتركها للناس لماذا؟ رحمة بالناس لأن في لما تيجي تفكر في مسألة الصلاة دي تجدها سهلة ويسيرة وربنا سهلها لنا في كل الأحوال حتى مسألة الخلاف في مسألة الاختلاف في مسألة إيه؟ الخلاف في مسألة عودة اليد إلى الصدر أو إلى الإرسال هتلاقيها فيها رحمة في كل أحوالها ولها حكم كثيرة جدا نتوقف عندها في وقتها لكن هتجد دول لهم دليل ودول لهم دليل والدليل هنا صح والدليل هنا صح معنى كده إن إحنا نقول دول على الحق ودول على الحق آه لكن فيهم حد على خطأ إنما الاثنين دلوقتي قدامنا صحاح ولا يعلم الأمر إلا الله في مسائل في الشرع بتبقى على هذا الأمر إنما الاستناد إلى بعض الأدلة زي فعل بلال بن رباح فعلا في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا بلال سبقنا إلى الجنة بإيه؟ لأنه كان ما أحدث إلا توضأ ثم يط... ما توضأ إلا وصلى ركعتين مثلا يعني حلو قوي الاستدلال بالأدلة دي وده أدلة بقى بيخش عليها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون سبحان الله أمنا به كل من عند ربنا احنا عارفين ان الكلام ده بلال ما سمعش انه يصلي ركعتين بعد الوضوء على طول مع كل وضوء وما يتوضاش مع كل حدث من النبي محمد طب ليه سبق وعمل الحاجة دي قبل ما يرجع للنبي يا حبيبي الغالي ده في أمور كثيرة جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رب العزة جل وعلا يترك الحبيب المصطفى يتصرف فيها بطبيعته البشرية ثم يأتيه أمر الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس لسه الدين ما كانش كمل والنعمة ما كانتش تمت في حياة النبي محمد يعني النبي محمد لما قال لليهود بكرة أجيب لكم الإجابة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا نزلت الآيات إلا أن يشاء الله استنى ما تقولش كده يا رسول الله إذا جعله الله يفعل ذلك ليعلم الأمة وتنزل الآيات عشان تكمل الدين وتتم النعمة واحدة ورا التانية فلما نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إذا كنت بتقف عند الرجل اللي قال سمع الله لمن حمده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك أو كما قال هذا الرجل فالنبي قال مين اللي قال كده فأقر النبي بقوله ثم قال إني رأيت بضع وثلاثين ملك يتبادرون في حمله أيهم يرفعه في معنى كلام النبي معنى كده ان الراجل لما سبق النبي اقر نرجع بعد كده احنا بقى اليوم الدين كمل والنعمه تمت نبدا كل واحد يخترع فينا انا بقى اقول سمع الله لمن حمده اقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد ثم اقول الحمد لله عدد حبات الرمال وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار احنا عايزين نشيل الأسفار بس ما نخشش النار عايزين نشيل الأسفار وما نكونش تحت هذه الآية قال ربنا جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يا أخي العملية ما هيش سهله انا اغلط اه وانت تغلط اه ممكن ننسى اه ممكن ينسى عليا ممكن اغلط في الايه وانت تتصل بيا تقول لي انت غلطت ماشي واحد يقول لي طب ما كنت تنصحني في التليفون ده انا بعت واحد وقعد مع حضرتك ونقل لي كلام عجيب قلت له مش هصدقك الا ما اشوف بعيني وشفت بعيني بعض الكلمات عن رسول الله والله ما رضيت اتحدث بيها ابدا من حوالي ثلاث شهور واربع شهور وخمس شهور بس الظاهر ان انا هتكلم بيها الا لم نتصل ببعض ونقول الاخطاء دي ونسمعها وانت قول لي اخطاء ايه ونسمعها انا عن نفسي باعلن اي واحد هيصحح لي خطا انا تحت امره ووالله اقولها على الهوا مش هخجل زي حضرتك ما قلت برضه مش هخجل ومش هخجل اقول اسماء علمائي فحضرتك تقول لنا المره الجايه مين اللي بيحضر لك وهنصلي على النبي برضه اللهم صل على سيدنا محمد ونسمع الايه تاني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يا حبيبي البدع خطيرة تعال بقى ندخل على أبواب البدع أنا مش هجيب كل الحكاية دي لكن على بعض منها ومعانا اتصال نفتح باب الاتصال قبل ما نخش على الأبواب نفتح باب الاتصال أهل السنة السلام عليكم السلام عليكم طيب التلفزيون شوية بعد إذنك بس يعني الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا مولانا نحمد الله سبحانه انت عامل ايه الحمد لله الحقيقه ان احنا عايزين يعني آه، بتصل بقالي كتير عليك عشان خاطر عايز اقول لك ان ال- الحلقه آه، الاسبوع الماضي كانت علاج لامراض كتير الله يسعدك وحلقة اليوم جميلة جدا في العقيدة ونطلب من حضرتك ان ال- الملف ده ما يتقفلش وهو ملف العقيدة ده لان كل الناس محتاجاه فعلا ونزلت انت لارض الواقع وربنا يبارك لك وكل الناس بتستفيد منه ومع تحياتي ليك ولأسرة البرنامج آه، تحية خاصة الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين اتصال آخر السلام عليكم الس- السلام عليكم السلام عليكم تلفزيون بس شوية صوت التلفزيون نزل شوي اتقطع الاتصال طيب نكمل حديثنا من ضمن الأشياء اللي ممكن نتوقف عندها سؤالي بس للأخ الحبيب أنا بقول إن في أشياء ممكن الكل يعملها وانت تقول لي انت حلو وجميل وانا اقول لك انت حلو وجميل طالما ذكرت هذا المثال العملي على بعض الناس الذين يظن فيهم أهل الجهل في العلم والعوام ولا أقدح في كلمة في, في الناس بلفظ العوام أبدا ما احنا كلنا منهم كلنا بنتلمس لسه خطى أهل العلم لسه بنشم الغبار اللي تحت الأقدام بتاعتهم وما بنقولهاش على سبيل التواضع بل دي حقيقة في النفس لأن احنا هنرأي مين مين هينقذنا من ربنا يوم القيامة ففي واحد من أهل الطرق الجديدة التي تضاهي أو يحاول أن يضاهوا بها الطريقة الشرعية كان في قرية من قرى بلبيس وأنا أحب بلاد الشرقية مع العلم أن أنا مد قهلية ولا دقهلية ولا شرقية واحد الله خلي بالك فكنا في بلد من البلاد ودعاني إمام هناك راجل كبير في السن كفيف وبينما نحن كذلك صلينا الجمعة وتحدثنا في العقيدة وما كنت أدري ما حدث عندهم من يوم من الأيام وبينما نحن نجلس والعدد حولنا كثير ويمكن الباشمهندس اللي كان داعيني والناس الموجودين يسمعوني دلوقتي وأنا مش بذكر البلد وهم قالوا لي اذكر البلد بس أنا مش هذكرها فلما جلسنا وظن الناس في بعض الناس علما وفهما ودينا فاتبعوهم فجلس الإمام من أمامي وإحنا بنتكلم كده بعد الغداء وبنشرب الشاي قال لي اسمع يا شيخ أنت قلت له اتفضل طبعا بيشاور لي بالعصاية وأنا ميلت منها يعني قال لي اسمع يا شيخ أنت قلت له اتفضل قال لي أنت عارف لو جيت قلت الكلام ده على المنبر قبل 15 يوم بالظبط كنت نزلتك بالعكوز كسرت دماغك انت عمال تتكلم لي في السنه واهل السنه واتباع النبي وفي بدعه وفي قال لي كنت كسرت راسها قلت له ليه قال لي احكي لك القصه هو قال لي احكي لك القصه لقيت كله ضحك فبقول له في ايه يا باشمهندس قال لي اصل احنا كنا حاضرين في الجامع مع الشيخ قلت له ايه الحكايه والله على ما اقول شهيد اقسم بالله الكلام ده حصل فبيقول كان متبع لاهل الطرق والكباري كما يقولون يعني أنا لا أقصد أي طريقة ماليش دعوة أنا بقول الطرق التي يحاولون بها مضاهاة الطريقة الشرعية فبيقول كنت متبع واحدة منهم وجالنا الشيخ اللي هو كل حاجة عنده حلوة دي مش بدعة ودي مش بدعة ودي مش بدعة أمال إيه البدعة أنا عايزك تعدي لي البدعة في حلقة خاصة صدقني هتطلع تقول إيه إيه البدعة هتقدر تجيبها مش عارف إيه البدعة بقى طالما القاعدة اللي حطيتوها ديت مفيش حاجة خالص بدعة المهم قال لي ان هو جالنا زيارة الشيخ اللي احنا بنتبعه بقولوا اول ما نزل كده رحنا حاطين له الاكل اكل ما شاء الله قلنا مش مشكلة يمكن بيقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده ماشي فاكل وشبع ده كان بعد العصر وبعدين قال لهم معاكم ولاعة او كبريت ليه عشان هيولع سيجارة طبعا الكلام ده عندهم مباح زي الغناء والموسيقى في المقدمة والمؤخرة يعني تخيل ان واحد بيحط لك لحمة جميلة وأكل منتهى الروعة في دهن خنزير في الأول وفي الآخر ناهيك عن ذلك المهم مسك السيجارة ولعوها له بيقول كله كان بيجري عليه بيولعوها له بقى بيقول الطفاية اللي كانت بتنزل كنا بنجيبها عشان نتبرك بها لدرجة ان انا غمست الواد اللي جنبي وهو بيقول كده كنت هموته قلت له الحق لي حاجة يا انا من سيدنا يا انا فبيقول جاء صلاة المغرب الله أعلم السيجارة كان فيها إيه بقى فدخل عشان يصلي المغرب عيب أول أن يتقدم على أستاذه خلي بالك ما رأى مثله ولم يرى قبله ولا بعده وكان ممن يشم التراب الذي الذي تحت قدمه فيستشفي به هو كان بيحس براحه بيقول انا كنت ابص كده لمجرد ان انا اشم ريحته وطبعا كفيف قال مجرد ان انا اشم ريحته ويسمعوا سيرته بيقول ارتاح ما هو الشيطان بيعمل كده في اهل البدع المهم بيقول جت صلاة المغرب وقالوا فالشيخ بيقول لي اتقدم قلت له لا والله ده انت شيخنا وحبيبنا والله لا تطلع انت قدام طلع قدام قرأ الفاتحة حلو خالص لحد هنا مش ممكن يعني ما- مصيبه ما عرفش يقرا الفاتحه كمان قرأ الفاتحه انا بقى بالله عليك هي اللي هيقوله دلوقتي بدعه ولا مش بدعه ممكن يقرأ سوره وبعدين يخترع زي ما هو عاوز بقى على طريقتنا احنا كل شيء ما عادش بدعه أول ما قرأ الفاتحة صبر شوية وتأخر لا هي سكتة التلاوة استراحة من التلاوة سكتة طويلة جدا يقرأ الواحد فيها كام فتحة المهم أول ما بدأ يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أقسم إن الكلام ده حصل قدامه الناس كلها شهدت عليه فالراجل بيقول أنا الوحيد اللي حافظ القرآن والكل البهوات اللي ورايا ساكتين كانهم بيسمعوا قران هو طبعا طلع البدر ع- هيكون حد مصدق ان ده قران طلع البدر علينا من ثنيات الوداع اصل انا سا- ممكن اسمع واحد دلوقتي يقول لي صدق الله العظيم سبحان الله فالراجل بيقول اقول له ايه اعدل طب لو دخل في ايه متشابهه ولا حاجه اعديه اجيبه الناحيه دي طب اعدل له حروف ده لحن في قول ده مش انا عمال اقول ايه ايه الراجل ده بيقول ايه فقول رحت ماسك العكوز وخبط على المنبر بيقول انا عارف مكانه بس خفت اديله على دماغه موته رحت خابط على المنبر على اخر ما في جيت قلت له لا يا مولانا ده انت مش حقك تقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ده انت حقك تقول يا نخلتين في العلال يا بلعهم دوا اقسم بالله ما عدت تخش القريه دي تاني وبعدين بص للي حواليه قال له هات هو شوف لنا حد من العيال بتوع السنه دول طلع انا العيل اللي رحت الشاهد من المساله اوعى تظن في اهل البدعه علما ابدا لان لما اقول لك عقوبات ربنا لاهل البدعه فعلا هتتعجب تعال نشوف بعض أبواب البدع أول باب ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار كأعياد الميلاد أو الإشارات التي يستخدمها أهل الكفر يعني ما أجيش أعمل لك كده وأعمل لك مش عارف إيه لا لا لا كل ده ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار خلي بالك البدع الباب الثاني البدع المتعلقة بالاعتقاد كبدع الخوارج والروافض والشيعة والمرجئة وغيرهم والمعتزلة وغيرهم أيضا كل عبادة أطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس كل عبادة أطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس بمكان أو زمان أو عدد دي من أبواب البدع طبعا في تفصيل في الكلام ده بس مش قادر أفصل لأن الوقت خلاص أيضا من ضمن أبواب البدعة التعبد بعبادة لم يشرع الشارع الحكيم لها بالأصل كالتبتل والرهبنة وتعذيب النفس يعني أنا مثلا هقول لك يا مولانا أنا حر بقى على حسب القواعد اللي أنت حطيتوها أنا هصلي الظهر من هنا وبعد كل صلاة إن شاء الله هقف على دماغي ربع ساعة تعبدا لله أنا حر أنت مالك أنا هعملها كده هتقول لي ده بدعة هقول لك إيه دليلك هتجيب لي دليل منين هتقول لي كل بدعه ضلاله طب ما احنا عارفين ان كل بدعه ضلاله ومع ذلك بنيجي نتوقف عند اشياء تقول لك لا ما تجيبوش الدليل ده احنا مش هندخل في الاراء الف... ال- ال- في البدعه الاراء الفقهيه والاختلاف فيها لان دي مساله احنا طبعا بننصف اذا اعتبرت نفسي من اهل السنه او ممن يتحدثون عن اهل السنه اخي الحبيب حبيب الغالي ان للبدعه اسباب من ضمن أسبابها طبعا هي كتير جدا ويبدو أن احنا مش هنلحق نقولها أول حاجة عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعبادة والسلوك والتربية والفكر وغيرها نمرة اتنين من أسباب البدعة عدم الاهتمام بالسنن ومظانها والحرص عليها وتتبعها والعمل بها في ناس ما بتح... يعني مش مشكلة السنة يقول لك يعني ايه لحية هي دي اللي هتحل لنا القضايا الإسلامية يعني إيه الثياب القصيرة هي دي اللي هتحل لنا ال- القضايا الإسلامية فجي يقول لي ما يلا نصلي ركعتين سنة قبل الصبح مرة ما هو كانوا زمايله حبايبي فبقول لهم ليه صلاة الركعتين بتوع السنة هي دي اللي هتحل القضايا الإسلامية قال لي يعني إيه يا شيخ ده سنة مؤكدة عن النبي طب ما قلت له طب ما برضه اللحية سنة مؤكدة عن النبي ده أنا مش هجيب لك واحد من بعيد بقى ده الشيخ الشعراوي قال بالكلام ده إنها واجب من السنن الواجبة خلي بالك يعني احنا احنا مش عارفين ن- نتكلم ازاي نشيل كل حاجه من السنن ونطلع طلع طلع والكلام ده مش مشكله ده حتى الاخ الحبيب بيقول ايه سيبونا بقى من الصخره اللي واقفه دي حديث صحيح وحديث ضعيف ودي سنه ودي بدعه دي صخره واقفه الله اكبر يعني انا بقى اروح جايب الصخره اللي واقفه دي خلي بالك وقال ايه راجع الحلقه تاني انت قلت سيبونا من الصخره اللي واقفه دي حديث صحيح وحديث ضعيف وبدعه وسنه بقى الصخرة ديت أشيلها كلها على بعضها بكل ما فيها بحجة إن إحنا نمشي في إيدينا في إيدين بعض والبنت زي الولد ما هيش كمالة عدد ونمشي كلنا مع بعض بالتبرج والسفور وبالبدع أنا عارف إن, ال- إن, إن الكلام ده يغضب بعض الناس لكن أنا ما بردش على بشر أنا بدافع عن سيد البشر وخلي بالكم لو العدد اللي هيسمعني بسيط مش هيزعلني فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين من عايزك توحد الله رب العالمين اسمع تاني لا يغرنك كثرة الهالكين ما انت ممكن تروح في مولد من الموالد وتلاقي العدد بالملايين وتلاقي داعية من دعاة الإسلام يعني لما ما يكونش بقى طبعا انا ما بقولش عن الشيخ محمد حسان والناس الافاضل دول اللي الواحد بيغبطهم على كده مش عارف بقى هتوصل لحسد ولا ايه بس لا عمره ما يوصل لحسد طبعا لان احنا بنحب شو- دول يق- يعني م- م- من الناس اللي ب- بتقود السفن يبقى احنا بنحب برضه اللي راكبين معانا في السفينه احنا كلنا في سفينه واحده فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين فاسمع رحمن الله وإياك إن من ضمن أيضا أسباب البدع إن إحنا ما نتبعش أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يستفتونهم أنا عن نفسي لما ما أعرفش مسألة على طول بأجري واتصل ببعض الدعاة والعلماء خاصة هنا في قناة الرحمة اللي بقدر أتصل عليها ايه اللي خلينا اقول الفتوى واروح جهنم عدل لا ما ينفعش الامر اللي بعد كده اتباع المتشابه من الايات والاحاديث النبي النبويه وعدم ردها الى المحكم نقول لك انت هتقول مرجح وراجح ملناش دعوه هو طالما راي خلاص ناخد بيه الفرق بين المبتدع والعاصي بسرعه الاول ان العاصي بيقع في المعصيه ويعلم انه اثم ومخطئ واحد عاصي بيشرب سيجاره واحد بيعمل المعاصي الكبائر ربنا يعافينا واياكم بيزني او يسرق عارف ان دي ايه يعني معصيه والمبتدع يقع في المعصيه ويظن او يعتقد انه مطيع مستوجب للثواب ان هو ربنا هيديله ثواب ح- خلي بالك الفرق الثاني بين العاصي والمبتدع ان العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنه ويعطلها أما المبتدع فيفسد النصوص ويغيرها الثالث بين الفرق بين المبتدع والعاصي العاصي لا يبلغ ضرره إلى غيره من قوة التأثير كما يبلغ تأثير المبتدع المبتدع يبلغ ضرره لنفسه ولغيره وعشان كده لما بيجي يتوب الشارع الحكيم يقول له طالما لك متبعين لازم تعلن التوبة على الهوى مباشرة الرابع أن العاصي يعطل النصوص والقواعد مع بقائها ثابتة إنما المبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة مش دعوة بالقواعد التانية يعني. الخامس البدعة تحدث أو تحدث غالبا من أهل جهل من جهل أو سوء فهم يعني ممكن يفهم النص اللي اتقال عن ابن تيمية أو غيره غيره سوء فهم ونحسن الظن لسه في الجميع أو جهل وأنا برضو أعتبر من الجهال في مسألة العلم فممكن الواحد يجهل فيسأل البدعة تحدث غالبا من جهل وسوء فهم لأحكام الشرع أما المعصية فتحصل غالبا عن علم ومعرفة بعرف أن ده غلط السادس من ضمن الفارق خلاص خلصنا المعاصي سواء كانت كبائر أو صغار تحص وت... يعني ب- بتعد وتحصى أما البدعة لا تعد ولا تحصى وأشكالها من عصر لعصر وجيل لجيل وبيئة البيئة بتتغير لسه بقى هنتكلم عن جزاء الكذاب والمبتدع في الحلقة القادمة نختم أحبتي إيه يا شيخ ده أنت كلامك كله تقيل أنت بتبتسم هو كده يا عم احنا هنعمل إيه احنا مش قصدنا نخطأ حد والله وأقسم برب العزة جل وعلا أنا لا أبغض أخي هذا إنما أبغض فعله وقوله فإن عاد فهو أخي وحبيبي ونعلنها جميعا كذلك لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية ومش هختم بموسيقى إنما هقول كفاية ذنوب واسمعوا الفرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوجه الله بننصح كفاية زنوب كفاية